النهاردة ناخد أمثال الكارما لأن ربنا يسوع كتير ما اتكلم عن الكارما والكرامين والشغلانة دي والقصة دي ليها كلام يعني أجزاء كتير احنا هناخد على الأقل ثلاث أمثال مرتبطين بالحكاية دي متى عشرين ومتى واحد وعشرين في حتة هنا وحتة هنا الأول حكاية الكارما دي مش بس ربنا يسوع اللي ابتدى يتكلم عنها الكارما دي من زمان التعبير ده موجود اللي يرجع لسفر أشعياء إصحاح خمسة يلاقي أن ربنا نفسه قال لأشعياء كنبوة حاجة اسمها نشيد الكارما هتلاقوها في أشعياء خمسة إن كان لواحد كارما و... وكان بيحبها ووضبها وظبطها وبعدين في الآخر انتظر أن تصنع عنبا جيدا فصنعت عنبا رديا وهو نفسه يشرح برضه في أشعية خمسة يقول مين بقى هي الكرمة دي إلا بيت إسرائيل وبيت يهوذا اللي أنا استنيت إن هم يحبوني ويمشوا معايا ده ربنا اللي بيقول وعصوني وسابوني ونسيوني فإذا أشعية خمسة من زمان قايل لنا حكاية إن الكرمة شبه إيه الكنيسة أو شبه شعب الله وإنه ربنا منتظر من الكرمة ثمر ماشي نشوف هنا المثل بيتكلم ازاي صح عشرين أول الإصحاح قبلها على طول في حتة كده لازم نعرف هو كان بيقول إيه قبلها عشان له علاقة بالكلام نرجع كده متى 19 وناخد آخر باراجراف يقول أجاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على اثني عشر كرسي كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر وكل من ترك بيوتا أو إخو أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ ماء الضعف ويرث الحياة الأبدية ولكن خلي بالكم بقى ما احنا قلنا كل مثل له خلفية ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين أو أخيرين وآخ وآخر آخرون أولين يعني في ناس كتيرة هتبقى في أول الصف هترجع لآخر الصف وفي ناس كتيرة من آخر الصف هتطلع لأول الصف يبقى هو كان ربنا يسوع بيتكلمهم أو هم بيسألوه عن التبعية قال لهم شوفوا محدش مشي ورايا وتعب معايا مش هيبقى له مكافأة لكن ده مش معناه ان يعني مش ده بس المقياس الوحيد في كمان ناس كانت في الاول خالص هتبقى في الاخر وفي ناس في الاخر هتبقى في الاول فعلى الكلمة دي هيقول مثل يبقى كل واحد تعب عشان خاطر ربنا لازم له اجر عند ربنا لكن في حتة تاني ان في ناس من الاول هتبقى في الاول هترجع في الاخر وفي ناس في الاخر هتطلع في الاول نشوف ايه المعنى ده فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم فمضوا وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ثم نحو الساعة الحادي عشر خرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين فقالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعل واعطيهم الأجرة مبتدئا من الأخيرين للأولين فجاء أصحاب الساعة الحادية عشر وأخذوا دينارا دينارا فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الأخيرون عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي أم عينك شريرة لأني أنا صالح هكذا يكون الأخيرون أولين والأولون أخيرين لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون ده مثل يعتبر من الأمثال الصعبة لأنه في فكرة بتغيظ ناس كتير لأنه الفكرة تغيظ الله واحد اشتغل ساعة هيتساوى واحد اشتغل 12 ساعة نحكي المثل هو واحد عنده كرم وكان في نظام الفعلة وما زال موجود لغاية دلوقتي في بلادنا يعني في حتت كده يقفوا فيها الفعلة من الفجر ويجي المقاول من دول يشاور لهم ويتلموا حوالين العربية ياخد له كام واحد ويديهم اليومية في آخر النهار أيا كان هيعملوا إيه لغاية النهاردة القصة دي موجودة فكان الشغلانة دي في مواسم الحصاد بالذات والشغل بيبقى في الكرم محتاجين شغل كتير اللي هيشيل واللي هيحط واللي هيعصر فالراجل صاحب البيت طلع في الفجر الساعة 6 الصبح النهار يبتدي يا جماعة من 6 ويخلص امتى 6 مساء يبقى الساعة ال- ال- ال- الزيرو يعني الساعة الأولى دي الساعة 6 الصبح ماشي وآخر اليوم 6 مساء فلما صار المساء دي معناها 6 مساء دلوقتي احنا دخلنا في يوم جديد يعني في ليلة يوم جديد فاليوم النهار خلص فهو طلع من أول النهار عشان يستفيد باليوم بحيث الشخص العامل من دول يشتغل له 12 ساعة ما هي اليومية 12 ساعة نص يوم كامل يعني فاتفق مع الفعل على دينار وهو في أول اليوم بيتعاقد هتاخدوا دينار ده أجرة الفاعل ساعتها وكده مفيش ظلم هم مبسوطين على قد كده مبسوطين طلع الساعة 9 الصبح على السوق تاني السوق ده المكان اللي الناس قاعدة فيه مستنية رزقها لقى ناس قاعدة ما اشتغلتوش ليه ما حدش أجرنا طب روحوا على الكرم ونشوف نديكوا ايه طلع الساعة 12 الظهر السبت نفس الكلام طلع الساعة 9 3 الظهر يا جماعة ما اشتغلتوش ليه قالوا ما قاعدين طول اليوم بط ما حدش شغلنا لم يستأجرنا أحد قال لهم روحوا ونشوف طلع الساعة 5 مساء اللي هي الساعة الحادية عشر فلقى ناس برضه قال لهم قاعدين ليه قالوا له نفس الكلام لم يستأجرنا أحد قال لهم طب روحوا ونشوف نديكوا ايه فلما كان المساء الراجل ده جاب الوكيل بتاعه وقال له ايه هات الفعلة من الاخر جه قال الاخراني اللي اشتغل ساعة ده ما- مش طايل يعني مش عينه في الدينار يعني ما يستاهلش بصراحة لكن فوجئ ان الراجل اداله دينار اداله اليومية كلها اللي جم من الاول بقى في اخر الصف طبعا عشمين قال لك لا يبقى الراجل ايه راجع نفسه وبما ان اداله يومية دينار يبقى هيدينا احنا عشرة بقى ولا خمسة على الاقل ففوجئوا انه بيصرف لهم دينار فاعترضوا قالوا له ساوتنا بيهم ليه دول اشتغلوا ساعة واحنا اشتغلنا طول النهار وتعبنا قال له يا صاحب انا ما ظلمتكش احنا مش متفقين على دينار هو فعلا متفق مع مين مع اللي اشتغلوا من الفجر فهو ما ظلموش قال له هو انا مش من مش من حقي اعمل اللي انا عاوزه في فلوسي ولا انت عندك اعتراض وقال له ولا انت عينك وحشة اكملنا انا طيب لان انا طيب صعب عليا الراجل الغلبان اللي قعد 12 ساعه مش لاقي شغل واشتغل له ساعه هيعمل ايه ما النهار اتقفل فعشان كده قال لهم في الاخر عشان كده هيبقى في ناس في الاول يرجعوا ورا وفي ناس في الاخر يطلعوا قدام ايه المثل ده المثل ده اولا فكره الكرم هي الشغل مع ربنا انه الواحد الفاعل في الكرم يعني بيشتغل في حق ربنا اما انه خادم تنفع او انه راجل ماسك في ربنا شغال مع ربنا عارف ربنا أول حاجة الآباء شافوا الأمثال دي على بعد البشرية كلها في أمثال كتيرة الكنيسة تقراها على مسار التاريخ فتقول إيه اللي ربنا تعامل معاه من الساعة الأولى ده آدم وبعدين طلع تاني الساعة التالتة لقى نوح فجابه طلع الساعة السادسة جاب إبراهيم طلع الساعة التاسعة جاب موسى بقى وإيه وقال نقفل على كده لكن لغاية كده طلع ناس كتير قوي بره الشغلانة فراح الساعة الحادية عشر وقال ايه لم كل اللي موجودين بقى عشان يصرف لهم الحكاية بلوشي كده فوقت المسيح له المجد راح على آخر الزمن يعني عشان كده بيسموه في ملء الزمان جه المسيح يقول يلا كل اللي عاوز يدخل وياخد ياخد واخدين بالكم إن شاء الله هيشتغلوا ساعة واحدة ففي آباء كتير يا أوريجانوس وزي الناس الكبار بتوع زمان دول حبوا يفهموها كده ان دي مراحل في تاريخ البشرية من عمل الله وافتقاده يبعت الاول نتعامل مع ادم وبعدين نوح وبعدين دول مراحل وبعدين ابونا ابراهيم وبعدين الم- موسى والناموس والمفروض بقى كفايه كده وبعدين لا يجي المسيح بقى ايه مع اصحاب الحادي عشر يقول للامم كلهم يلا كل اللي ما اشتغلش يجي يدخل يشتغل في واحد تاني من القديسين قال أو أكتر من واحد دي مراحل عمر الإنسان في واحد يعرف ربنا من طفولته من الساعة الأولى في واحد وهو كده شاب صغير 15 سنة يبتدي يعرف ربنا واحد في الساعة الست لما يبقى في الايه 20 25 الثلاثينات واحد في التسعة في الاربعينات والخمسينات وفي ناس ما تعرفش ربنا غير بعد المعاش كويس أصحاب الحادي عشر يمكن يبقى لهم نصيب برضه فيبقى ممكن ربنا بيفضل يفتقد الإنسان أو يطلع السوق يلف يدور على الواحد في كل مراحل عمره فده يمشي وده يمشي تاخدوا بالكم أنه أصحاب الحادي عشر كان لهم رد بيقولوا لم يستأجرنا أحد بمعنى ده معناه أن هم ما رفضوش الدعوة هي ما جات لهمش بدري إذا في ناس يا جماعة ما عرفوش ربنا بدري مش لكسل منهم هو ما تقابلوش مع ربنا بدري فيمكن ده اللي يفسر لنا ان ربنا ما عجبوش كلام العبد اللي بيعترض في الاخر ليه كان عاوز يقول له طب وهو مين قال لك ان انا لو كنت دعيته من اول النهار ما كانش هيشتغل ساعات احنا نقارن نفسنا ببعض ونقول الله ده شرير ما يمكن الشرير ده لسه ما ادعاش لسه ما جاتش ساعته انت ربنا عرفك بيه واخدها جد كويس خالص اشكر ربنا انك انت في كرمه في واحد ماشي بعيد بدل ما تحتقره او تدينه قول يمكن ميعاده ما جاش يمكن ساعته ما جت ده يمكن ده يبقى من الاصحاب الحادي عشر واول واحد يصرف الدينار فحتى لو شفت واحد لسه بعيد عن ربنا بدل ما تقول خسارة بعيد عن ربنا قول يمكن ميعاده ما جاش وده كان إيمان بولس الرسول لأنه قال في حتة في كورنثوس الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أنار في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح يعني إيه؟ يعني إحنا ملناش فضل هو اللي نورنا فممكن واحد يستنير من بدري وفي واحد يستنير متأخر حكمتك يا رب ويمكن اللي متأخر ده يسبق اللي ابتدى من بدري يمكن ناس عاشت في الخطية سنين ولما ترجع لربنا تطلع في أول الصف وطبعا تاريخ الكنيسة في منه كتير النهاردة الدكتور محسن كان بيقول لنا بيرد على الدكتور نبيل بكلمة اللص اليمين اللص اليمين ده من أجمل أمثلة أصحاب الساعة الحادي عشر ده ده جه على آخر دقايق في عمره مش في آخر حتى مرحلة في عمره ده هو على الصليب اتقابل مع ربنا قال له تشتغل معايا قال له اشتغل قال له يلا اصرف فقال له تدخل الفردوس من النهاردة فكده اللص اليمين سبق الأنبياء يمكن اللي بقالهم ألفات السنين بيسمعوا عن ربنا وبيتكلموا معاه فإذا هنا فكرة أولين يكونون آخرين وآخرين يكونون أولين استجابة الدعوة ده يمكن اللي قعد يعني بطل ده مستني ربنا يفتقده ما كانش عارف يسمع صوت ربنا فالمثل ده بيعلمنا مبدأ مهم أولا أن ربنا بيدور على الإنسان في كل مراحل حياته وكل واحد فينا له ميعاد كده يتقابل مع ربنا بس المهم يوافق على الشغل مع ربنا يرضى يدخل الكرم ويشتغل الحاجة التانية أن الأجرة واحدة يعني إيه الأجرة واحدة خلي بالكم احنا عندنا مبدأ طبعا في رتب في السماء دي فكرة انتوا كلكم عارفينها لكن الأجرة واحدة حتى احنا في القداس تاخدوا بالكم نقول اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم ها الأجر السماوي كأن الأجر ده إيه هي تعريفة واحدة يعني يعني أجرة ثابتة إيه الأجرة الثابتة دي ما هي الأجرة الثابتة الملكوت الأول يعني اللي عرف ربنا من الأمم في الآخر يدخل السام واللي قبل ربنا من اليهود يدخل السام اللي كان وحش طول حياته وبعدين تبع الآخر يدخل السماء واللي من أول حياته واخدها جد يدخل السماء فاهمين هنا أجرة واحدة يدخل السماء يبقى مركزه إيه ده قضية تاني هنا احنا بنتكلم انه دخول السماء في أجر ثابت في دينار واحد برضه واحد من القديسين أوسطينوس أظن قال الدينار ده مرسوم عليه صورة الملك يبقى الأجرة الثابتة هي المسيح نفسه هو الملك فيبقى اللي عرف ربنا ياخد المسيح واللي عرفه متأخر ياخد المسيح واللي فضل لآخر حياته بعيد وبعدين عرف ربنا برضه هياخد المسيح فاهمين الفكرة ما هي أجرة عملة ثابت هو دينار واحد للكل لكن طبعا يا هناه اللي, اللي لحق على الآخر قبل ما النهار يقفل بقى من أصحاب الحادي عشر عشان كده تلاحظوا احنا في صلاة الغروب نقول له احسبني مع أصحاب الحادية عشر احنا بنصلي غروب في المفروض يعني الساعة خمسة مساء فكل ما تيجي علينا خمسة مساء كنيستنا حكيمة في ربط الإنجيل بحياتنا كل ما تيجي خمسة مساء تقف تصلي غروب كده تقول له يا رب احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر لأني بالأسامح وبالبي والخطايا ولدتني أمي يعني أنا من رأس رجلي مستاهلش وأنا ضيعت عمري وضاع مني نهار يعني إيه الواحد يجي على خمسة مساء يحس اليوم اتسرق الله أنا لا لحقت أقعد مع ربنا ولا لحقت أصلي بذمة ولا طب وماله معلش يا رب الحقني أو احسبني مع أصحاب الساعة الأخيرة الساعة الحادية عشر يبقى المثل ده بيدي رجاء لكل اللي اتأخروا في واحد يقول الله أنا هقرا الإنجيل إمتى وهحفظ ألحان إمتى وهحب ربنا إمتى و... طب ده أنا كبرت طب وماله وماله حتى لو من أصحاب الحادي عشر ليك نصيب طب ده أنا هعمل خير إمتى ده أنا عجزت وماله تقدر تعمل خير على قد طاقتك دلوقتي تبقى من أصحاب الحادي عشر هم اللي اشتغلوا ساعة خدوا الدينار كله إذا الموضوع ده أولا يدينا رجاء في رحمة ربنا إن ربنا هيصرف الدينار لكل اللي راح الكرم كل اللي دخل الكنيسة يعني كل اللي انتمى للمسيح انتماء مظبوط هياخد الدينار تعالوا نشوف الجدع اللي اتذمر بقى اللي اتذمروا دول عارفين مين بقى مين المقصودين بيهم دول اليهود لان اليهود معتبرين ان هم ايه اللي ابتدوا النهار من اوله يعني اللي عارفين ربنا قبل اي حد فاهمين فاليهود ما يقبلوش ابدا يتساووا بحد يعرف ربنا على جديد المسيحيين في نظر اليهود عارفين ربنا محدثين جداد لكن احنا الاصل اليهود يقول لك انا اللي عارف ربنا من الاول انا ربنا بتاعي هو اله ابراهيم واسحاق ويعقوب انا فيتذمر اليهود يتذمر وده اللي حصل بالظبط في تاريخ الكنيسه لما الامم دخلوا الكنيسه الاولى اللي هي اصلها يهوديه اتذمرت قلقت اللي حضر منكم سفر الاعمال فاكر الكلام ده واستغربوا جدا ازاي بطرس يا عمة كرنيليوس والناس بتوعه ازاي يعني يديهم المعمودية بتاعتنا ازاي يديهم الدينار طلعوا مين دول كرنيليوس قائد مئة وثني يبقى زي زيه ياخد الروح القدس ليه يعني فبرس قال لهم وانا مالي اذا كان الروح القدس حل غصب عني هو انا بايدي امنعه ربنا عاوز يدي الدينار للامم زيه زي اليهودي انت تتذمر اخبط راسك في الحيط هو ربنا طيب عاوز يسوي اللي عارفينه من زمان باللي عارفينه على جديد عاوز يدي الكل عشان كده في ضمن دفاع المسيح عن نفسه له المجد يعني أو صاحب البيت قال له ولا أنت زعلان لأني أنا طيب شوفوا الكلمة دي أم عينك شريرة لأني أنا صالح خلي بالكم إذا العدل عند ربنا ما يلغيش رحمته أبدا ربنا بص بعين كلها رحمة لقى في ناس ما تعرفوش حتى لو عرفتهم متأخر واجتهدت هيديهم كل الجزاء لأنه صالح شوفوا نقعد نهتف ونقول له اشكروا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته هو طيب فلقى عامل يا عيني قاعد من أول النهار وبرضه العامل ده على فكرة عمل حاجة كويسة كان المفروض يعمل إيه؟ كان يمكن يروح على الساعة 3 خلاص النهاردة مين هياخده مين هيأجره على آخر اليوم يعني لا هو فضل عنده رجاء لآخر اليوم لغاية خمسة مساء وفضل ساعة على النهار فضل عشمان حد يأجره يمكن يشتغل له حاجة فقدام هذا الرجاء ربنا قال له لا تستاهل الدينار كله عشان عندك رجاء عشان في حتة حلوة فيك تاني حاجة دافع بيها صاحب البيت قال له أو ما يحلو لي أن أفعل ما أريد بما لي يعني اليهود يقف قدام ربنا يقول له مش من حقك يا رب تدي الملكوت لأي حد غير يهودي فربنا يقول له نعم انت تطلع مين الملكوت ده مش بتاعي انا ودي للي انا احبه ولا انت خلاص بقيت صاحب الملك انت ليك عندي دينار لو خدتها جد تاخد الدينار انت يهودي تحب ربنا تمشي صح تبقى مسيحي تاخد الدينار مالكش دعوة باللي انا هعمله مع الامم مالكش دعوة باللي انا هعمله مع الخطاب اصل الحركة دي بالظبط هي اللي, اللي كانت في الابن الاكبر الصبح الابن الاكبر قال له ما انا بشتغل بقالي 12 ساعة معاك هتسوي الواد البايظ ده بيا قال له طبعا مش ولادي بدل رجع وتاب يبقى من أصحاب الحادي عشر ياخد الدينار قبلك لأنه عنده رجاء لكن لو أنت هتعايرني خلي بالكم أتاري الكبير ده فيه عيب انه بيعاير بيطالب بينما اللي اشتغل ساعة وموطي راسه لو اداله ربع جنيه هيمشي يعني ايه هو عارف انها كلها ساعة اللي اشتغلها فاللي بيجي على كبر او اللي بيجي شايل خطيته او اللي حاسس انه ما يستاهلش الدينار كتير عليه قوي فدايما مكسوف من ربنا لكن اللي عمال يشتغل وفاكر انه هياخد السما بدراعه ده بيقف في مواجهة مع المسيح يتذمر يقول له الله هو انت فاكر انه حقك طب من اللي اجرتك كان ممكن اسيبك من الصبح فهنا يؤكد ان الملكوت ده نعمة ده هدية من ربنا محدش بياخده بدراعه يعني مش ب... مش بقوتك انت ومش بشطارتك عشان تدخل السماء لا دي نعمة من ربنا والنعمة دي هيديها لكل اللي هيجتهد في أي مرحلة بس يشيخ يشد حيله ثالث دفاع ده المسيح هنا المتهم يا جماعة تصوروا المسيح من أجل رحمته يتهم إنه مش عادل فيقول له يا صاحب ما ظلمتك طيب انت جاهدت طول حياتك انا متفق معاك لو تجاهد طول حياتك تاخد ايه تاخد السما خدت السما زعلان ليه هو جاهد ساعة وانا عاوز اديله السما لكن انت ما اتظلمتش وتلاحظوا طبعا اتضاع المسيح له المجد انه بيقول هذا العبد المتهكم ده, ده فاعل ده ممكن يطول له طب ولا الدينار كمان مش كده لا ده فاعل لكن يقول له يا صديق او يا صاحب انا ما ظلمتكش انا ما ظلمتكش ربنا ما ظلمش اليهود اليهود ظلموا نفسهم لما رفضوا ربنا لكن ربنا كان بيحب اليهود وكان عاوزهم يكملوا معاه ولسه عينه فيهم لسه مستني لهم يرجعوا له لأن دول ولاد إبراهيم الغالي لكن هم ظلموا نفسهم لما تذمروا وتهكموا واعترضوا وما قبلوش المسيح الطيب اللي عاوز خلاص الكل اللي عاوز أصحاب الحادي عشر فهمت المثل وبالتالي يكون آخرون أولين وأولون آخرين ودي تخلينا عندنا مبدأ كويس أنت دلوقتي فين في آخر الصف إيه رأيك إنك معاك فرصة تبقى في أول الصف وحاسب لو في أول الصف لحسن إيه تكتشف إنك بقيت آخر واحد لو انت متدين واخدها جد يعني في الاول حاسب لان في زيك رجعوا في الاخر لما عقبال ما وصلوا باب الملكوت لقوهم بره خالص اخر الطابور ليه لانه متدين زي الفريسي كده الفريسي والعشار ينفع عليهم الكلام الفريسي في اول الطابور اكتر واحد متدين يقف انا بشكرك يا رب لاني مش بقى لست مثل باقي الناس انا بصوم انا بعشر في الاول قال له ارجع في اخر الصف بينما العشار واقف في آخر حتى يقول وقف من بعيد يقول له يا رب ارحمنا انا الخاطئ قال له اطلع قدام تعالى قدام انت كويس واضحة الفكرة إذا كنا داخلين لربنا كخطاة منسحقين ممكن نطلع من ورا لقدام إذا كنا شايفين نفسنا نستحق الملكوت هنرجع من قدام لورا يمكن ما ندخلش الملكوت عشان كده يختم بكلمة يقول إيه كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون دي كلمة تخوف يعني ايه يعني المدعو للملكوت كتار المسيح عاوز الكل بيدعو الكل عاوز كل الناس لكن اللي هيوصل للآخر لا مش الكل للأسف ناس كتيرة قوي ربنا هيدعيها وهيتقابلوا معاه وكتار قوي هيطنشوه هيرودس قابل المسيح ما استفادش بيلاطس قابل المسيح ما استفادش الشاب الغني قابل المسيح ما استفادش ياما يهود سمعوا المسيح وشافوا معجزاته وما استفادوش كل دول ادعوا لكن قليلين ينتخبون الانتخاب ده مبني على ايه إرادة الإنسان نقلب الصفحة وندخل على مثل تاني إصحاح 21 عدد 28 برضه نشوف الموقف اللي قبلها عشان نفهم ايه المثل اللي هيقوله يسوع ايه علاقته بالكلام لأن سياق الكلام مهم قوي في الأناجيل يا جماعة كل حاجة متقالة مترتبة على اللي قبلها ولما جاء إلى الهيكل عدد 23 هقرا بس الباراجراف اللي قبله كمقدمة تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان أجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة إن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا معمودية يوحنا من أين كانت من السماء ولا من الناس ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا الحكاية لسه ما دخلناش في المثل بس هما راحوا عاوزين يوقعوا المسيح عاوزين يصطادوه فسألوه سؤال محرج جدا قالوا له بأي سلطان بتعمل كده لأنه كان قبلها إيه آه، يعني لعن الشجرة وكان دخل أورشليم ودخل بمجد ودخل الهيكل وبيعاملوه كملك فقالوا له أنت يعني بأي سلطان هنا هيوقعوا لو قال بسلطان الله هيقولوا ده إيه بيجدف وبيعتبر نفسه ربنا ولو قال من الناس خلاص بقى الناس تمشي بقى لأنه إيه طلع بني آدم عادي وخلاص فاهمين ف... وطبعا مشكلة والمسيح مش عاوز يعلن عن لاهوته قال لهم طب أنا أسألكم سؤال جاوبوني جاوبتوني أجاوبكم هو يوحنا مش انتوا تسألوا عن السلطان طب هو كان معمودية يوحنا أساسها إيه من الناس ولا من ربنا يعني المعمودية اللي كان يوحنا بيعمدها دي اخترعها هو ولا كان من ربنا بعته ولا الناس اللي بعتينه فتشاوروا ليه ما هم لقمة هم عارفين طبعا ان يوحنا اللي بعته بس لو قالوا يوحنا طبعا من ربنا هيقول لهم ما امنتوش بيه ليه ده هم دول اللي قاموا يوحنا اساسا الفريسين ولو قالوا من الناس ما يقدروش على الناس لان الناس بت بت بتحب يوحنا جدا وتمجده يوحنا كان مات وقتها كان استشهد فلو قال يوحنا ده ده قالوا لا ده يوحنا ده الف وطلع كلام من دماغه من الناس ما يقدروش يقولوا كده قدام الناس فزوغوا من السؤال فقالوا له ما نعرفش قال لهم خلاص انا مش هقول هم عارفين مش عاوزين يقولوا قال لهم انا كمان مش هقول هنا تلاحظوا الملاوعة بتاعت اليهود وال- والكبرياء ورفض اليهود للمسيح فقصاد هذا الرفض والكبرياء اليهودي والعند اليهودي في قبول المسيح قال المثل اللي جاي ماذا تظن كان جاء الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل بكرمي في كرمي فأجاب وقال ما أريد ولكنه ندم أخيرا ومضى وجاء إلى الثاني وقال كذلك يعني اعمل في كرمي فأجاب وقال ها أنا يا سيد ولم يمضي فأي الاثنين عمل إرادة الأب, الأب قالوا له الأول فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا بي وأما العشارون والزواني فآمنوا به وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا بي فقال لهم مثل وكعادة المسيح يحكمهم وبعدين يوقعهم في كلامهم اللي فاكر المثل المرأة الخاطية قال لسمعان الفريسي لو واحد مديون الاثنين واحد ب 500 والتاني ب 50 مين يحبه أكتر؟ قال له طبعا اللي عليه 500 قال له شاطر أحكي لك بقى الست دي كيت وكيت وانت كيت وكيت ها مين بيحبني أكتر؟ تبقى هي اللي بتحبني أكتر يبقى هي اللي تستاهل الغفران واخدين بالكم فهي نفس الفكرة الحكاية هنا ايه المثل التاني ده ايه ان اب عنده ولدين قال الاولاني ايه ما تروح تشتغل في الكرم زي الفعلة بالظبط بس ده ابن فبيركز على زاوية تانية بقى في الموضوع فقال له لا مش عاوز بعد شوية ندم انه قال كده فقام راح التاني قال له حاضر طبعا يعني اوامرك وما عملش حاجة ماشي فهو قال لهم مين اللي اشتغل في الاخر قالوا له اللي قال لا اللي قال لا هو اللي اشتغل قال لهم تمام كده ايه رايكم بقى ان الزواني والخطاة اللي بيقولوا لا لربنا دول هم اللي بيندموا في الاخر وبيرجعوا ياخدوها جد وعاوزين يرضوا ربنا اما اللي بيقولوا له تمام يا فندم معاك يا رب مش عاوزين يسمعوا كلامه بيقولوا بس فاهمين المفارقه هنا فاليهودي يغني ويقول كلام كتير لكن مش عاوز يمشي مع ربنا عشان كده في حتة تاني يقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا مش عاوزين يمشوا ورايا هما بس بتوع كلام المجد ليك يا رب يا سلام طب هو مش محتاج مجد من الناس مجدا من الناس لست أقبل هو محتاج إرادة الله ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات ولكن الذي يفعل إرادة أبي واضحة الفكرة فهنا المثل على ايه ان ممكن واحد يكون في وقت بيقول لربنا لا يعني زي اي خاطب يعند مع ربنا يندم ويرجع بينما واحد بيقول لربنا حاضر بس مش بيعمل في الصورة مش جد يبقى مين يسبق التاني الخاطي البعيد اللي بيقول لا لو ندم طبعا يسبق والآية دي طبعا نفس الفكرة تلاحظوها بتاعت المثل اللي فات تقريبا قريبة من فكرة أولين آخرين وآخرين أولين بس هنا أضافت إيه؟ إن الحكم في الأول والأخير ده إيه؟ مين بيتمم إرادة الأب؟ مين بيسمع كلام ربنا؟ مش مهم بيقول إيه؟ مش مهم شكله إيه؟ لكن مين بيسمع الكلام صحيح؟ العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله طبعا المبدأ ده يخلينا إيه لازم نحترم كل الناس مهما كانوا وحشين كل ما تشوف إنسان كل الناس بتقول عليه حرامي ولا شرير قول مين عارف ما يمكن ده اللي يسبقني في الملكوت ما يمكن ده يكون من أصحاب الحادي عشر ويصل في الدينار قبلي ويمكن أنا ما أخدش الدينار ده الخوف عليا أنا لضيع الدينار مرة شافوا القديس يوحنا القصير عدى كده على شخص بيغلط مش عارفين نوع الغلط كان بيتعصب ولا ايه فلقوه بيبكي قالوا له ابونا حنا انت بتبكي عشان عليه عشان فلان غلط قال لهم لا ابكي عليه ليه انا ببكي على نفسي قالوا له طب وانت مالك هو اللي غلط تبكي على نفسك ليه قال لهم جه في بالي ان فلان غلط دلوقتي اكيد هيتوب بكره انا خايف على نفسي اغلط بكره ملحقش اتوب جابها ازاي دي واخدين بالك شوفوا الاتضاع هو باتضاع طبيعي قال هو بيغلط النهاردة لازم ربنا هيتوبه بكرة يتوب لكن أنا خايف على نفسي خايف بكرة أغلط وملحقش أتوب شوفوا ده اتضاع شديد طبعا إن الواحد يكون خايف على نفسه لهذه الدرجة ده القديس عظيم يوحنا القصير ده فكل ما تيجي سيرة خطاة قول في بالك المسيح قال عشارين وزناء يسبقونكم إلى ملكوت الله طبعا يسبقونا بالتوبة ما مش هيسبقونا كده وخلاص وبانت في قصة يوحنا المعمدان ليه أول ناس طلعوا ورا يوحنا لأنه كان صادق جدا ومؤثر جدا طلعوا العشارين والخطاة وكان بيكلمهم كلام زي الرصاص ويسمعوا له كان يقول لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي مين اللي قال لكم إن في سكة للهروب من غضب ربنا ما فيش سكة غير التوبة إما كنتوش تتوبوا هيجي عليكم غضب ربنا كلام شديد وقد وضعت الفأس على أصل الشجر كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار كلام يخوف ده لو واحد وعظ الوعظتين دول يمشوه بعد كده في الكنيسة يقولوا له احنا مش عاوزين النغمة دي عم لكن يوحنا المعمدان كان كلامه شديد جدا كل الخطاة تأثروا خافوا وتابوا وخدوها جد مين بقى اللي ما تأثرش وقعد يقول يوحنا ده بتاع ربنا ولا مش بتاع ربنا بهواد بقى الفريسيين المتدينين هم اللي قاعدين يقيموه رجل على رجل كده ويقولوا يوحنا ده ايه ورأيكم في وعظه ايه رأيكم في وعظه ما تشوفوا يا جماعة اللي بيتوبوا دول حلوين ازاي فهنا قال لهم بأمارة أن يوحنا جاكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به أما العشارون والزناه اللي هي العشارون والخطاة فاكرين ما قلنا العشارين والخطاة والعشارين والزواني هي واحدة فآمنوا بي وأنتم حتى إذ رأيتم لما لقيتوا ناس كتيرة بتتوب على إيديه يا ريتوا تقولوا المفروض الناس لما تلاقي يعني ناس كتير قوي بتتوب وبتتغير يقولوا لا يبقى يوحنا ده مظبوط من ربنا أكيد برضه لم تؤمنوا شوفوا العند وأنتم إذ رأيتم يعني ما شفتوا الناس بتتوب وبتتغير برضه لم تؤمنوا أخيرا يعني حتى ما طلتوش المتكئ الأخير ما طلتوش أخيرا دي يعني مش داخلين في الموضوع خالص يبقى المثل الثاني بيأكد لنا تاني على فكرة اللي في الأول ممكن يرجع ورا واللي في ورا ممكن يطلع قدام والفرقها فرق به وأن الخطاة الوحشين ممكن جدا يسبقونا في أي لحظة وأن الحكم مين هيسمع الكلام مش مين بيقول لأن احنا سهل نقول سهل نرتل لكن مش سهل إيه أو يعني تيجي عند إرادة ربنا وعند الوصية ونفاصل لكن كان على التراتيل نرتل ميري موجودة ربنا يخليها لنا وبتخلي التراتيل جميلة لكن الحكاية مش كده مين يسمع الكلام مين يسلك بأمانة في الدنيا دي مين ما يكذبش حتى حتى الدم مين بيجاهد ويسمع الوصية هي دي اللي تفرق آخر مثل اسمعوا مثلا آخر يبقى الأمثال الثلاثة غالبا هتخبط في اليهود يا جماعة واضح أن الأمثال دي تركيزها على اليهود لأن الكارما من زمان من أشعية خمسة هي أساسا إشارة لبيت اليهود أو كنيسة العهد القديم اسمعوا مثلا آخر كان إنسان رب بيت غرس كرما ثالث مثل عن الكرمة وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرمين وصفر اللي يقرأ السطر ده ويرجع لأشعية خمسة يلاقي تقريبا نفس الحكاية اللي حكاها ربنا من ألف سنة على فم أشعياء واحد غرس كرم وحوطه بالسياج عمل سور كده كرم طبعا دي حاجة كبيرة يعني مش بس عنقود عنب يعني ده حكاية كبيرة وحفر فيه معصرة يعني بيحفروا حفرة كده بيحطوا حاجة زي تعصر كده عشان ايه يطلع من العنب ويدخل على المعصرة ويبقى زي مصنع كامل في الكرم وفي كمان المعصرة اللي هتطلع الخمر فده بزنس يعني شغلانة كبيرة مش حاجة صغيرة وبنى برجا وسلمه إلى كرمين قد يكون البرج ده مقصود بيه برج حراسة لأنه يكافئ أي حد معدي يقطف ويخلص على الكرم اللي بيطلع أول بأول فلازم يبقى في حرس زي أي حقل يعني لازم يبقى في برج وسلموا لكرمين ادالنا شغلتهم الشغلانة دي وسافر ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده للكرمين ليأخذ أثماره كان عاد اللي المفروض الكرم يكون اشتغل فلازم ياخد الأسمار الأسمار دي إما هياخدها ثبتت يعني عنب أو هياخدها عصير المهم يكون في إنتاج يعني فأخذ الكرمون عبيده وجلدوا بعضا هو بعت ناس عشان يستلموا الثمر ضربوه وقتلوا بعضا ورجموا بعضا يعني كل ما يبعت يبهدلوهم ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين فبدأ يبعت كتير أكتر وقت إيه يا جدعان الحاجة لازم الثمر برضه بيتبهدلوا ورا بعض ففعلوا بهم كذلك فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهابون ابني قال أنا بعت لهم بقى ابني عشان إيه ده صاحب ده صاحب المال بقى لازم يعملوا له خاطر وحساب وأما الكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث شوفوا عينيهم على إيه ده عينيهم عاوزين ياخدوا البيزنس لنفسهم اليهود عملوا كده خدوا الكنيسة لحسابهم صحيح اليهود عملوا كده خدوا كنيسة العهد القديم لحسابهم هم وباعوا ربنا هلما نقتله ونأخذ ميراثه فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرمين خلي بالكم ربنا يسوع دايما في بعض الحكايات يعني يشهد الناس أو يشهد اللي قصاده رأيك إيه ها مين يحبه أكتر المديون أكتر مين هنا سمع كلام الأب اللي قال حاضر اللي مش قال حاضر اللي سمع الكلام وراح اشتغل هنا بقى قال لهم رأيكم بقى يعمل فيهم إيه قولوا أنتوا طبعا بعد ما الناس بقت تغلي واخدين بالكم عبيد فعبيد وكله بيتضرب وبيتجلد وبيتقتل وفي الاخر الابن نفسه الوارث يقتلوه دول طبعا الناس غليت بقى مع الكلام ده فقال لهم يعمل فيهم ايه تفتكروا قالوا له اولئك الاردياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم الى كرامين اخرين يعطونه الاسمار في اوقات قال لهم تمام جبتوها واخدين بالكم هو بيشاهد الشعب عشان ايه يوصلهم لنفس النتيجة عشان لما ربنا يعمل كده ما حدش يقول له انت عملت كده ليه ما انتوا حكمتوا بكده قال لهم يسوع أما قرأتم قد في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا ناخدها تاني حتة حتة قصة ربنا مع البشرية قصة الكرام والكرم هو صاحب كرم عمل كرم حلو واداها كل حاجة اداها كل ال ال الإمكانيات أنها تثمر ربنا اختار شعب ووضبه جاب له ناس محترمين أبونا إبراهيم أبو الإيمان موسى رجل الناموس يعلمهم وبنى برج حقلهم شريعة تحرسهم وعمل معصرة شوية وصايا تخليهم يثمروا ويبقوا شبه ربنا ويطلعوا حاجة حلوة هم عملوا إيه المسؤولين بقى عن الكلام ده عملوا إيه لما يجي ميعاد الإثمار ياخدوا العبيد يضربوهم كل ما يبعت نبي عشان يرجع الناس لربنا يطلع الثمر لربنا يموتوه يبهدلوه اللي نبي ضربوه واللي نبي رجموه واللي نبي نشروه ومرة واثنين وثلاثة وبعدين في الآخر تلاقوا أنبياء بالكوم لما تيجي بعد في العهد القديم تلاقي في الآخر كده في بتاعت 20 نبوة في العهد القديم ورا بعض يؤل وعموس وعبيديا ويونان وميخا ونحوم وحقوم ورا بعض كل شوية يبعت واحد على أمل ياخد يقدم أسمار لربنا بياخد ما بياخدش غير العلقة السخنة وما بيطلعش حاجة ما بيرجعوش لربنا برضه مش راضيين يتوبوا فكان الحل إنه يبعت ابنه قالوا يمكن بقى لما يشوفوا ابني يصدقوا إنه الحكاية مش بتاعتهم دي بتاعتي فمسكوا الابن وقتلوه طبعا هنا المسيح بيلخص قصة الخلاص بيحكي لنا قصة اليهود وشخصه فمسكوا حتى حتى بدقة يقول إيه خدوه خارج الكرم وقتلوه لأن فعلا المسيح خارج المحلة نخرج إليه خارج المحلة ما اتقتلش جوه أورشليم خدوه على الجبل بر قال يعني عشان إيه ما يتصرفش جوه أورشليم وهو اللي بيقدس الدنيا كلها فقال لهم تفتكروا يعمل إيه بقى فهم حكموا قالوا هؤلاء الأردياء يهلكهم هلاكا رديا عشان كده لما المسيح قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا كان إشارة أنه ده نهاية العهد مع اليهود لن يعد هناك عهد بين المسيح وبين اليهود عهده مع أبونا إبراهيم يكتمل في العهد الجديد فأولاد أبونا إبراهيم هو حضراتكم دلوقتي أما اليهود لم يستحقوا الاسم ولا بيتهم ينفع خلاص خرب ولا عهدهم التزموا به فرفضهم رفضوا إلى الأبد عشان كده تلاحظوا قبل لما يقول لهم بيتكم يترك لكم خرابا عاس عاد القصة وقال إيه يا أورشليم يا أورشليم يا راجمة يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه كم مرة هم دول كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد هو ذا بيتكم يترك لكم خراب ليه ما هم هيكملوا الكلام ده قالوا بعدها بأيام اتصلب فكان بيشير إلى أنه هتكملوا المكيال وده اللي قاله في متى في, في الإصحاح بتاع الويلات قال لهم أكملوا مكيال أبائكم أبائكم عملوا وسووا وانتوا النهاردة هتكملوا الحكاية لآخرها عشان تقفل هتقتلوا الابن عشان يبقى ايه قرار اعدام المملكة اليهودية روحيا بمعنى خلاص اترفضوا من ربك يهود بدون مسيح لما يرجعوا للمسيح اللي منهم يقبل المسيح خلاص طبعا يدخل في كنيسة العهد الجديد لكن كما هم كده لا اترفضوا إلى الأبد فإذا القصة هنا قصة خلاص البشرية كلها أو حكاية ربنا مع الناس وبعدين يقول يسلم الكرم إلى كرمين آخرين فاهمين إزاي يبقى بقى في كنيسة جديدة وفي نظام جديد وفي كرمين جداد كنيسة العهد الجديد كهنوت جديد غير الكهنوت اللاوي والهاروني بتاع العهد القديم مفيش ذبائح عهد قديم بقت ذبيحة المسيح نفسه نظام جديد خالص بقى في اباء رسل عوض الاسباط ال 12 سبط دول اركنوهم خلونا في الجداد 12 رسول غلبان بس ايه امنا يعني الاسباط دول بهوات اصول الدوله اليهوديه كلها لا بس مش نافعين فقال لهم تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر انتوا اللي تقعدوا مكانهم يعني وتحاسبوهم يا الرسل اللي هم اصلهم صيادين قال لهم يسوع وبكده بقى يتم المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية ده كان كلام عندهم مثل عندهم من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا هتلاقوا المثل ده موجود في مزمور 18 وأشعية 28 وموجود في حتت كتير قوي وفي العهد الجديد موجود كتير قوي خطة ربنا وبيقولوا انها حصلت وقت هيكل سليمان في قصة تقال يعني ان وقت بناء الهيكل في البداية شافوا حجر كبير كده قالوا لا ده كبير قوي ملوش لازمة مش هينفع فركنوه وهم بيحفروا وبيشتغلوا وهيحطوا حجر الأساس لقوا ان لازم يحطوا حجر ضخم من نوع معين عشان يحتمل الأساس فقالوا الحجر اللي قلنا مش هينفع خالص ده هاتوه فاهمين فجابوا حجر اللي رزلوه في الأول البناؤون وصار رأس الزاوية فيعتقد انها قصة حقيقية هي إشارة أن المسيح رفضوه اليهود البناؤون المسؤولين عن كنيسة ربنا المفروض أن هم الفريسيين والكتبة هم دول البنائين وقالوا المسيح ده لازم نرميه لازم نركنه هو طلع أساس الكنيسة كلها لذلك أقول لكم شوفوا بقى المسيح هيفسر المثل ده إن ملكوت الله ينزع منكم خلي بالكم الإعلان ده في منتهى الأهمية اليومين دول بالذات عشان اليهود بيدعوا إن هم بتوع ربنا وان المسيحيين مالهمش احنا اللي بنقول لا الملكوت تبعنا احنا مش تبعهم هم لان المسيح قالها اهو ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أسماره أمة تاني غير اليهود اه كل الأمم اللي هتشتغل بالثمر هيطلعوا ثمار روحية هيعيشوا مع المسيح حياة مقدسة كل دول ولاده إلى خاصتي جاء خاصتي لم تقبلوا أما الذين قبلوه أعطاهم سلطان يصيروا أولاد الله فقال لهم خلاص ملكوت الله ينزع منكم يا فريسين لان انتوا عمالين بس تقولوا وتعترضوا مش راضيين تؤمنوا خلاص الملكوت ينزع منكم ويعطى الأمة تعمل أسمر ومن سقط على هذا الحجر يتردد يتردد يعني ايه ضدات دي يعني ايه يعني يجي له ردود ردود كدمات يعني يعني لو واحد وقع مثلا من تاني دور على صخرة هيجي له كدمات طب لو العكس يسحقه يعني ايه يعني واحد زي شاول الطرسوسي كان متشكك في المسيح عمال يخبط في المسيح فيسوع قال له ايه يا حبيبي صعب عليك ان ترفس مناخس انت بتخبط في حديد هتتعور الحديد مش هيحصل له حاجه لكن انت هتتعور فاهمين فاللي عمال يقاوح مع ربنا بيتردد اللي بيعند مع الدعوة ما بيحصل ردود في جسمه عمال ربنا يقول لك تعالى وانت تخبط فيه بتخبط فيه يعني بتقاوح فانت مش مبسوط ومش مرتاح لانه بتسقط على هذا الحجر مش راضي تقبله لكن لو وصلت الى غضب الله بعد الشر عننا كلنا دي النهاية الفظيعة بقى جهنم بقى يسحقه فالحجر الحجر ده المسيح نفسه اللي يفضل يخبط فيه يتردد يعني هو اللي هيتعور اللي بيشك فيه بيتعب واللي بيقاوح معاه بيخسر لكن اللي هيستج... اللي هياخد غضبه في الآخر هو بيسحقه واضحة الفكرة من سقط هو عليه يعني دي بقى ساعة الغضب ساعة الدينونة يسحقه لكن طول ما انت بتقاوح اديك بتتردد على الله تاخد بالك ان جسمك تعب من كتر الردود فتقبل الدعوة المثل الثالث ده يعلمنا كمان على المستوى الروحي بتاعنا ان المسيح بينتظر ثمرا ينتظر ثمر ودي بقى اختم بيها معلش في يوحنا عشان برضو نكمل حتة الكارما كلها يوحنا 15 يقول ايه انا الكارما الحقيقية وابي الكرام ماشي يبقى هنا فسر لنا وحط لنا انا الكرمة طب يا رب احنا عمالين نقول الكرمة هي الكنيسة انت قلت الكرمة بوظت لنا المعنى او هنتوه كده قال لا لا ما انا والكنيسة واحد هتبان انا الكرمة وابويا الكرام كل غصن فيا بيتكلم عننا كلنا كايه كاغصان جواه كلنا اعضاء في جسده فاهمين يبقى المسيح كرمة والكنيسة كرمة تمشي لان الكنيسة حتة من المسيح جسد المسيح فقال أنا الكرمة وكل غصن فيا ادي المعنى يبقى الكنيسة كرمة آه كنيسة كرمة لكن احنا عبارة عن أغصان ملزوقة للمسيح لا يأتي بثمر ينزعه زي ما عملت مع اليهود هعمل معاكم أنا عاوز ثمر ثمر يعني إيه يا رب ثمر يعني ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنا لطف ثمر التوبة تحب أخوك وتسامحه ده الثمر اللي هيعمل ثمر اللي مش هيعمل ثمر ينزع وكل ما يأتي بثمر ينقي لي يأتي بثمر أكثر يعني مش اللي يجيب ثمر يقعد لا كل ما تجيب ثمر يقول لك إيه طب أنا هخليك تجيب أكتر الكرام الشاطر يقعد إيه يصنفر كده في الأغصان ويشتغل فيها ويعمل حاجات عشان تجيب أكتر في الزراعة يقولوا في حاجات كده يعملوا حاجات عشان الشجرة تزرع تجيب ثمر أكتر فقال لو مش هيجيب خالص هيتقطع ولو هيجيب هنقيه عشان يجيب أكتر ودي اللي تفكرنا دايما ان حياتنا تفضل دائما توبة ونقاوة في اتجاه الثمر محدش فينا يقول كفاية هم فاكرين لعله لا يكفينا هيفضل دايما الحكيم يقول ايه مش كفاية عاوزين ثمر اكتر كل شوية يتنقى ليأتي بثمر اكتر ادي الحكيم ادي اللي ربنا عاوزه وأنتم أنقياء بسبب الكلام يعني اللي هيعمل لنا النقاوة المستمرة كلمة ربنا اثبتوا فيا خليكم لازقين لي لأن اليهود ما رضيوش يلزقوا فاهمين اليهود رفضوا الكرام وعنده الكرام وبوظوا الكرم قال لهم لا انتوا بقى اثبتوا فيا وأنا فيكم وكما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا أنا بقولها بسرعة عشان الوقت يعني إيه يعني اللي عاوز يجيب ثمر لازم مفيش غير طريقة واحدة بس يفضل لازق ليا عاوز تتعلم المحبة الزق لربنا عاوز يبقى عندك سلام خليك لازق للمسيح خليك حتة منه ساعتها يبقى عندك سلام وعندك فرح وعندك محبة تبعد شوية هتروح منك الحاجات دي لأن الغصن لا يأتي بثمر لوحده إن لم يثبت الغصن يجيب من جوه من الثمر أنا الكرمة تاني أنا الكرمة وأنتم الأخصاء الذي يثبت في وأنا فيه يوحنا يعيد كتير حب يعيد عشان يوضح المعنى هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق يعني اللي مش هيثبت فيا هينسف ولما ينسف هيقع ولما يقع هيلموه مع بعض ولما يلموه مع بعض هيولعوا في النار واخدين بالكم ده التدهور بقى اللي هيسيب ربنا هينشف ومن الفطور للنشفان والتراجع هيقع ولو وقع هيلموه مع كل الواعيين وفي الآخر يبقى مصيره جهنم يبقى أمثال الكرم علمتنا حاجات حلوة علمتنا أنه ممكن الواحد يطلع من أول الطابور لآخره أو العكس وأن ناس كتير هتسبقنا بالتوبة وأنه المسيح كان له خطة مع الكرامين لكن كلنا ممكن نلحق أصحاب الساعة الحادي عشر محدش متأخر ولا حاجة وأن ربنا طيب وصالح عاوز يدي الدمار للكل وأن اليهود الكرامين الأولين الأرضياء ما يستهلوش لكن في كرامين جدد لكن الكرامين منتظر منهم ثمر وأن الثمر ما يجيش غير لما تثبت في الكرمة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين